بسم الله أب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع المؤتمر هيكون عن رؤية الله وأكتر شعب شاف ربنا هو شعب اليهود لأنه مش بس الكبار بتوعه الأنبياء مثلا كانوا بيشوفوا المسيح قبل تجسده إنما هم كشعب جالهم وقت كان ربنا بيتحرك قصادهم في عمود نور وعمود سحاب فيعتبروا كلهم شافوه يعني مئات الآلاف كان ربنا قصاد عينيهم عمود سحاب يتحرك ويطلع وينزل ووقت الجبل لما موسى دخل الجبل كله كان اتملى ضباب وكانت الناس خايفة جدا لأن كان في صوت طالع من الضباب مرعب صوت بوق فالشعب اليهودي بالرغم أنه شاف ربنا بأشكال كتيرة أغلبه انحرف عشان كده تتكرر كلمة لهم عيون يبصرون ولا يبصرون كذا مرة في العهد القديم وربنا يسوع قالها في العهد الجديد على اليهود قال لهم صدق أشعية اللي قال فيكم لهم عيون يبصرون ولا يبصرون احنا يعني لما بندرس العهد القديم مش بندرسه من زاوية تاريخية احنا بناخده على ان احنا احنا كمان عندنا فرصة نعرف ربنا ونشوف ربنا بس خايفين نبقى زي اليهود لينا عينين شايفة ومش شايفة أو عندنا فرصة نقرب من ربنا ومش عاوزين نقرب من ربنا فهنشغل معاكم النهاردة بسفر أرمية من الأسفار اللي البعض بيعتبرها صعبة إنما سفر رائع جدا و... ومليان معاني جميلة بس نقول فكرة عنه الأول أرمية أحد الأنبياء الكبار لما نقول كبار مش معناه في نبي أكبر من نبي يعني بالشكل الحرفي معناه كتب نبوة كبيرة في الحجم زي أشعية وزي حسقيال دي نبوات كبيرة في الحجم وأرمية تنبأ في القرن السادس قبل الميلاد وأرمية كان من عيلة كهنوتية وربنا قال له تعالى قل للناس يتوبوا وكان صغير وكانت كل الناس ماشية غلط فكان طلب صعب جدا عليه وعشان كده في أول أرمية خالص يقول له يا رب أنا صغير فقال له لا ما تقولش أنا ولد كلام اللي أقوله لك تقوله وأنا اللي أحط الكلام على لسانك وأنا هعمل منك مدينة حصينة وسور نحاس وما تخافش منهم أنا هقويك عشان تقف قصادهم أرمية بدأ نبوته من هو شاب صغير واستشهد قتل على يد اليهود في آخر أيامه بسبب أنه عمال يقول لهم توبوا مفيش فايدة قعد زيادة عن خمسين سنة يتنبأ لغاية ما موتوه وده أحد اللي قال عليهم ربنا يسوع يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها لأنه اليهود قتلوا أرمية وقتلوا أشعية وقتلوا أنبياء كثير أرمية بيسموه النبي الباكي لأنه من أكتر الأنبياء اللي كان فيهم صفة ال يعني الرقة فكان الشعب عنيد جدا وماشي في الغلط وهو حاسس ربنا هيجيب عليهم أيام صعبة فبينذرهم والدموع في عينيه ويمكن لما بولس قال كنت أنذر بدموع كل واحد كان بيتمثل بشخصية أرميا النبي ومن كتر رقته لما ربنا يسوع له المجد كان بيخدم ربنا سأل تلاميذه قال لهم الناس بتقول عليا إيه قالوا له في ناس بتقول عليك أرمية لأنه لما كان شايفين المسيح رقيق في مشاعره وفي تعبيراته كان أشهر نبي عندهم كيهود في تاريخهم بالصفات دي كان أرمية وكتب ملحق للسفر بتاعه اللي هو سفر مراثي أرمية ده سفر آخر خمس إصحاحات عبارة عن شعر رثاء لما أورشليم خربت خالص في نهاية حياة أرمية بقى يرثيها وده اللي احنا بنقوله في الجمعة العظيمة في مراسي أرميس الساعة الأخيرة الساعة الثانية عشر عشان نقول الصليب ده كده خراب أورشليم يعني إيه هم خلاص خربوها لما رفضوا المسيح فالمسيح قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ولأنه أرميا كان بيبكي بحرقة وكتب كلام كله نبوءات عن آلام المسيح فبنقرأ أرمية ثلاثة بنغمة حزينة بعد وقت دفن المسيح يوم الجمعة العظيم أرميا وهو بيتنبأ نبوة طويلة زيادة عن خمسين إصحاح بيقول للناس ببساطة ملخص كل اللي هيقوله ناس توبوا وارجعوا لربنا في الوقت ده كان الشعب اليهودي اختلط بالشعوب اللي حواليه فتعلم منهم عبادة الأوثان ودي مشكلة بتقابلنا في جيل في كل جيل ان ساعات احنا نختلط بالدنيا زيادة فناخد من فكر الدنيا وقت اليهود كانت واضحة قوي في حتة عبادة الأوثان احنا وقتنا واخد أشكال تاني الفلوس والشهوات والمظاهر واللغة برضو بنتعدي وبنقلد أهل الدنيا ودي كانت تزعل ربنا جدا فربنا يفضل يقول لهم يا ناس ارجعوا مش دي طريقتنا مش ده اللي اتفقنا عليه انا بعت لكم الشريعه على يد موسى انا علمتكم المزامير مع داوود مفيش فايده فيبتدي ربنا يهدد انه هتيجي ايام صعبه عشان الناس تتوب ما هي ما تابتش بالذوق برضه نفس المنهج اللي ماشي معانا لغايه النهارده ربنا يفضل يبعت رسائل يا جماعه توبوا بلاش الدنيا زياده ما مفيش فايده يبتدي يشد شويه في الوقت ده كانت مملكة اليهود انتقسمت مملكتين مملكة شمالية اسمها مملكة إسرائيل مملكة جنوبية اسمها مملكة يهوذا يهوذا عاصمتها أورشليم الشمال دي عاصمتها السمر الجماعة بتوع الشمال كانوا أسوأ لأنه أقرب للجماعة الوثنيين فبقوا حاطين على كل جبل تمثال وبقت كل الناس بتعبد الأوثان بينما الجنوبيين دول اللي عندهم أورشليم كان فيه هيكل سليمان ولسه اللاويين بتوع الكهنة فلسه فيهم رمق شوية فالشماليين ضاعوا الأول أو فسدوا الأول فجاء عليهم سبي أشور بلاد أشور اللي هي العراق دخلت دبحت وقتلت في الجماعة الشماليين دول مملكة الشمال جم يدخلوا على مملكة الجنوب كان لسه في ملك محترم اسمه حزقية وكان وقتها أشعيا النبي وصلوا لربنا وصرخوا والناس لسه ليها في ربنا فإيه طلع ملاك حمى أورشليم ودافع عن مملكة الجنوب فأشور ما قدرتش تدخل على مملكة الجنوب ده الكلام ده في إيه في القرن الثامن وأوائل السابع آه يعني احنا بندخل أصلنا بندخل 8 7 6 لأن احنا بندخل على المسيح يعني أشعية قبل أرمية بحوالي 100 سنة بينهم وبين بعض مسافة فأشعية لما تنبأ وقتها بقول لكم مملكة أشور دكت الشمال لكن ما دكتش الجنوب بعد حزقية وبعد أشعية الناس فسدت حتى في الجنوب ساعتها بقى اتولد أرمية فأرمية يا عيني كان همه تقيل مش لاقي حد بقى عادل خالص لا في الشمال ولا في الجنوب كل الناس فسدانه والكهنة نفسهم فسدانين والملك فسدان وكله بيعبد أوثان ودايما مع عبادة الأوثان في العهد القديم تلاقوا الزنا والنجاسة والإباحية دايما دي مع دي على طول فربنا قال له تعالى أرميا بعتك للشعب فأرميا كان خايف جدا لأنه شاف أشعية قبل منه اتقتل قبلها بكام سنة فترة طويلة على قد منسى الملك ولقى أن الفساد في بلاده بقى أسوأ حتى من وقت أشعية فالحكاية بايظة خالص حتى الهيكل أصبح تقريبا مهجور في العبادة يعني قليلين خالص اللي يروحوا الهيكل يعبدوا ربنا في الوقت ده ربنا له تشبيهات عن الأمة اليهودية موجودة في أشعية وفي أرمية وفي حسقيال تشبيه أن الأمة اليهودية زي مرات, أبو مرات ربنا يعني زوجة في هوشع وفي كتير قوي من النبوات ربنا شبه شعبه بامرأة ارتبط بيها فيسميها الخائنة ليه؟ لأنها بدل ما تعبد ربنا الشعب يعني كشعب خانت ربنا لأنها عبدت أوثان عشان يوصل لنا بس قد إيه وجع ربنا أو مضايقته من إن الناس تسيبه فبيحطها بتشبيه بشري يحسس الناس بالمأساة تشبيهات دايما أو الأمثلة اللي بيستخدمها الكتاب عشان تقرب المعنى فزي اي راجل صعب عليه قوي مراته تخونه ربنا عاوز يقول شعب يخني وبعدين لانه بقى شعب اسرائيل وشعب يهوذا فقال الاتنين بقوا يتباروا في الخيانه يعني اتنين اوحش من بعض وكل واحدة بت- بتخون أكتر ويهوذا بدل ما تتعظ من خيانة إسرائيل يهوذا زودت في الخيانة أكتر المقدمة دي كلها عشان نقرأ الجزء من أرمية ثلاثة ونتكلم عن آم، أول جزء أفراح العهد الجديد أو كيف نرى الله فقال الرب لي قال الرب لي قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا دلوقتي انتوا فاهمين الفرق إسرائيل اللي هم الشمال ويهوذا اللي هي الجنوب فلأن يهوذا ما اتعظتش وبقت سيئة فربنا بيقول ده إسرائيل طلعت أحسن هي إسرائيل وحش بس من كتر البلاوي اللي عملوها بتوع يهوذا في الجنوب فبيقول قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف يقول الرب لا أحقد إلى الأبد اعرفي فقط اسمك إنك إلى الرب إلهك أذنبتِ وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني ست عليكم فآخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون وأعطيكم رحا- رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم ويكون استكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت أبائكم إياها وأنا قلت كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين أخذها حتة حتة حتة حتة هنفهم قال الرب لي قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا أول نقطة نتكلم فيها حاجة اسمها البر الذاتي البر الذاتي يعني إيه؟ يعني عارفين لما يكونوا اتنين وحشين لو يعني اتنين في السجن واحد عليه تأبيدة واحد عليه 15 سنة فاللي عليه 15 سنة بيبص للي عليه تأبيدة انه مجرم الله وانت اللي عليك 15 سنة يعني بريء ساعات الواحد يبص لنفسه انه كويس بالمقارنة بناس وحشين فيتصور انه هو كده تمام لانه باصص على ناس سيئة جدا فشايف نفسه تمام واضحة الفكرة فربنا بيتحسر وبيقول بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا يعني بقت إسرائيل تبص على يهوذا تقول اخي دول عملوا حاجات وحشة قوي طب ما هو أنت أسوأ وأسوأ ما كلكم بتعبدوا أوثان في بعض هنا بتيجي فكرة البر الذاتي يعني الواحد يتبرر أمام ذاته يضحك على نفسه بحاجات مك- كتيرة منها المقارنة ساعات المقارنة تبقى خطأ لما تيجي الواحد تقول له مش هتيجي الكنيسة يقول لك يا عم ده أنا أحسن من اللي في الكنيسة ده اللي في الكنيسة كلهم حرامية مرة واحد قال لي كده قلت له الله يكرمك بس طبعا الكلام ده مش مظبوط بس هو عاوز يبقى بار فكونه قابل مرة حد جوه الكنيسة مش عارف طلعت سمعته وحشة يبقى يقول له كده عشان يفضل هو حاسس انه احسن انت بتضحك على نفسك انت تبرر نفسك تفتكر لما هتبرر نفسك ربنا هيبصم وراك ويقول ايوه طبعا معاك حق لا فهنا العاصية إسرائيل شايفة نفسها أكثر برا من الخائنة يهوذا هما الاثنين أسمائهم الحقيقة ما تشرفش العاصية والخائنة يمكن الخائنة أسوأ شوية لكن الاثنين أسوأ من بعض فأول رسالة الواحد عاوز ينتبه ليها لا يكون الواحد فينا بيضحك على نفسه وبيبرر نفسه بنفسه لمجرد أنه دايما بيقع في مقارنة مع ناس أسوأ منه طب ومين قال أن هو ده المقياس ومين قال أن ربنا هيقول لك أنت كده تمام لأنك مش بتسرق زي فلان بس أنت بتكذب بس أنت مش بتصلي ربنا لما بيبرر حد بيبرره بنعمته ووصيته وطريقه مش بيبرره منسوبا إلى ناس أشرار حواليه يبقى الواحد لازم يتفادى من يعني البر الذاتي مفيش داعي نضحك على نفسنا لأن ده بيخلينا ما نشوفش ربنا وده اللي كانوا واعيين فيه اليهود فضلوا اليهود يقولوا احنا بتوع ربنا احنا شعب مختار احنا ربنا بتاعنا لوحدنا ويقول لهم لكم عيون تبصرون ولا تبصرون لكم أذان تسمعون ولا تفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ قلبكم مقفول وهلكوا ليه لأن هم فضلوا طول الوقت شايفين نفسهم شعب مختار شعب بار شعب لا يخطئ شعب معصوم طبعا كل ده كان مرفوض عند ربنا فأول رسالة لينا لا يكون الواحد بيبرر نفسه ولا احنا مستنيين بر ربنا في فرق بين ان ربنا يقول نعم ايها العبد الصالح والامين كنت امين ده ربنا اللي بيقول ومن انك انت تكون بتبرر نفسك او بتقبل بر الناس عنك ممكن الناس تضحك عليك وتقول لك انت بصراحة احسن واحد في المكان اه بس المكان كله وحشين فانت مين قال لك حتى شهادة الناس صح ما يمكن الناس بيقولوا كده بس كل اللي حواليك وحشين بولس الرسول مرة يقول ايه اقل شيء عندي ان يحكم في من يوم بشر يعني اقل حاجة ليها اعتبار عندي ان الناس تشهد لي او تقول علي حاجة بل لست احكم انا في ذاتي يعني لا باخد كلام الناس عني ولا باخد كلامي عن نفسي الذي يحكم في هو الرب اللي يهمني في الاخر رأي ربنا فيا ايه رأيي أنا ما أنا بضحك على نفسي ورأي الناس ما بيضحكوا علي الذي يحكم فيه هو الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب لما ربنا يطلع المستخبي يبان اللي قلبه نظيف واللي قلبه مش نظيف ربنا شايف القلب أنا حتى قلبي أنا مش شايفه قد بررت نفسها تعبير يخوف بلاش الواحد فينا يبرر نفسه ده بيعطل التوبة ده اللي بيخلينا ما نقربش من ربنا ان احنا بدل ما نبص على المسيح القدوس الكامل بنبص على الخطاة اللي حوالينا ونقول احنا احسن منه خلاص عمرنا ما هنتحرك من مكان زي طالب بيبص على مجموعة الطلبة الفاشلين ويقول انا بذاكر اكتر اه بس ده مش معناه انك هتنجح لو بص على متفوق هيبقى في امل لكن طول ما هو بيقارن نفسه بناس ضايعين ده بيغش روحه وفي الآخر مش هم دول اللي هيدوك النتيجة تاني نقطة يقول إيه اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال ابتدي من فوق إسرائيل ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف يقول الرب لا أحقد إلى الأبد واحد اهرب من البر الذاتي اتنين خلي عندك رجاء في التوبة يعني ايه ربنا طيب قوي فعلا ما فيش اطيب من ربنا اطيب من كل البشر اطيب من نفسنا على اولادنا ومن نفسنا على نفسنا ربنا راح يقول له ايه روح للجماعة بتوع الشمال دول اللي شايفين نفسهم ابرار قول لهم ربنا بيقول ارجعوا لي عاوزين بر تعالوا عندي خدوا بر اللي يرجع يتبرر البر في المسيحية طريقه سهل ليه التوبة هي طريق البر لما ترجع على ربنا يشيل كل الصفحات السوداء اللي عندك ويخليك كده منور وزي الفل ربنا بيبررنا بيبررنا يعني ايه يعني بيشيل كل اللخبطه اللي عندنا ويحط علينا بر هو فتبقى شبهه فالسكة مش صعبة بس ما تقعدش تقول أنا بار لا قول أنا خاطي وتعالى للمسيح هو اللي يخليك بار ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب لا أوقع غضبي بكم عارفين اللي عامل عاملة ساعات يخاف يروح لحسن ربنا يكون ماسك له عصاية قال لا تعالوا تعالوا أنا مش ه... مش هغضب بس تعالوا لا أوقع غضبي بكم أنا مش عاوز أغضب عليكم في ناس فاكرة أن ربنا قاعد في السماء مستني اليوم بتاع الانتقام لا ربنا مش كده ده ربنا عمال يأجل في اليوم ده لأن هو عاوز الكل يخلص لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فيتأن عمال يأجل لأني رؤوف شوفوا الواحد ساعات يقول إيه أنا هرجع لربنا بس هو يسامحني ليه لما أصلي لما أصوم لما بطل خطية لما تبقى أخلاقي عالية لما الحقيقة هو يسامحك لأني رؤوف لأنه رؤوف مش لأنك أي حاجة ساعات احنا بنفكر ايه هو هيسامحني لأني لا هو مش هيسامحك لأنك ما هو انت وحش إنما هو هيسامحك لأنه هو رؤوف فاهمين اللي أنا عاوز أوصلها إن الغفران بتاع ربنا مش مرتبط بإنك أنت شاطر فعملت حاجة كبيرة ففرحت ربنا فسامحك هي الحكاية لأن هو بيحب الغفران هو رؤوف ربنا يحب يترأف علينا بس هو عاوزك ترجع بس مجرد ترجع تقول له يا رب سامحني ساعدني أمشي صح خليني أقلب الصفحة وابتدي تاني خلاص لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف ولا أحقد إلى الأبد يعني لو كنت سبتكم شوية أنا ما بعرفش أسيبكم كتير في الوقت ده ربنا كان بعد عنهم شوية فابتدت الشعوب تهددهم فابتدوا يخافوا قال لهم أنا ما بعرفش أزعل كتير عارفين الأب الطيب الغلبان اللي يزعل وبعدين ما يعرفش يقعد زعلان فيقول أنا ما بعرفش أقعد كده تعالوا بقى تعالوا لا أحقد إلى الأبد يعني أنا مش هعرف أفضل زعلان منكم كتير ناخد النقطة الثالثة اعرفي فقط اسمك احنا بنكلم هنا إسرائيل عشان كده بنحط التأنيس يعني لأنه إسرائيل ويهوذا دايما ياخدوا لقب التأنيس إشارة إنها كانت زوجة ربنا يعني كالمعنى الرمزي كده اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت حلوة قوي كلمة اعرفي فقط اسمك يعني وانت راجع لربنا ساعات الواحد يقعد يتصور يقول طب ارجع اجيب ايه معايا يعني اعتذر له بايه الحقيقه مش مطلوب تبرعات ولا عطايا ولا مش ده المطلوب في التوبه المطلوب بس انك تبقى عارف كويس اللي انت عملته اعرفي فقط اسمك رساله مهمه لانه اللي بيعطلنا ان احنا نقرب من ربنا ان الواحد بيقول في ضميره يعني انا كنت عملت ايه ما كل الناس بتعمل كده الحكايه ما تستاهلش او يقول الادانه هي الادانه دي خطيه والكذب ده يعني خطيه طيب ما خلاص طول ما انت مش عارف اسمك ما تعتبرش توبه ما رجعتش لسه اعرفي فقط اسمك اعرف قد ايه الخطيه وحش ومدمره وفصلتك عن ربنا وحرمتك من البر وهتبقى سبب هلاك أبدي لو الواحد استمر على كده اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء يعني إيه أولا الخطية مين اللي في حق ربنا يعني إحنا بنغلط في حق بعض بس إحنا كلنا خطاة في بعض فمهما عملنا في بعض أه يعني ما فيناش حد كويس إنما الخطأ في حق ربنا هو الجريمة يعني ما بتكذب على شخص تاني أنت غلطت في حقه بس هو كمان بيكذب عليك أو بيكذب على حد تاني أو هو يعني التاني ما هوش سليم مية في المية لكن الكذب في حق ربنا انت لما كذبت غلطت في حق ربنا لانه قال لك ما تكذبش ولانه سامع ففكرة ان الخطية لك وحدك اخطأت طب ما انت يا داود غلطت في حق بشبع وغلطت في حق اوريا الحسي وغلطت في حق اولادك و... قال لا لا كل الكلام ده صغير انا غلطت في حق ربنا لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت التائب بيحس انه مجرم في حق ربنا التائب الصادق مع نفسه بيحس ان كل كلمة بطالة جريمة في حق ربنا وعشان كده يرجع مكسوف ولما يرجع مكسوف يتبرر بسرعة اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء الغرباء هنا إشارة للأوثان فأورشليم أو يهوذا بقوا يعملوا إيه على كل مرتفع يعملوا تمثال فبقت موزعة نفسها على الأوثان الغرباء طب الكلام ده ينفع علينا صدقوني ينفع يعني ربنا ممكن يعاتب الواحد فينا يقول له ايه انت فرقت عمرك على الغرب وما سبتليش حق ما سبتليش حاجة الشغل خد منك نص عمرك النوم والأكل خد ربع الناس خدت الربع اللي فاضل أنا ما طلعتش بحاجة فرقتي طرقك للغرباء أنا خدت منك إيه لا قعدت معايا ولا عملت لي خاطر ولا خدمتني ولا اهتميت بحقي فرقت طرقك للغرباء يعني تلاحظوا ان كل واحد فينا فعلا طرقه للغرباء طب وربنا اللي له حق عندنا ما عندنالوش حقه تحت كل شجرة خضراء طب ما هو الشجرة الخضراء دي بتاعت ربنا يعني الخير اللي جابه ربنا بدل ما يبقى سبب شكر وتسبيح لربنا بقينا مشغولين بيه ونسينا ربنا ربنا ادى عيال انشغلنا بالعيال ونسينا ربنا ربنا ادى صحة انشغلنا بالصحة ونسينا ربنا ادى فلوس ادى نجاح ادى شغل تحت كل شجرة خضراء يعني الأشجار الخضراء دي اللي المفروض كانت نعمة من ربنا بقت مجال للبعد عن ربنا اعرفي فقط اسمك بتفكرنا بملاك الكنيسة في رؤية ثلاثة اللي قال له انت مشكلتك انك تقول اني غني وقد استغنيت لو تعرف بس ولست تعلم انك انت شقي وبائس وفقير واعمى وعريان يبقى احنا خدنا ثلاث افكار لغايه دلوقتي الفكره الاولانيه بررت نفسها عاوزين نحاسب من دي الفكره الثانيه رجاء التوبه ارجعي لاني رؤوف الفكره الثالثه اعرفي فقط اسمك فكرة رابعة ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني ست عليكم فأخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم لما الواحد بينكر نفسه يعني ينكر بره الذات بيقول لا أنا وحش أنا مش كويس ولما بيرجع يعرف خطيته ويعترف بيها قدام ضميره وقدام ربنا تبتدي الأخبار الحلوة إيه الأخبار الحلوة تسمع كلمة جديدة أيها البنون هما كانوا اسمهم إيه من شوية العاصية والخائنة دلوقتي إنها ما قلبت مش كده بقت كلمة جميلة ورقيقة ارجعوا أيها البنون ارجعوا يا أولادي يبقى بعد ما كان بيوبخ بكلمات شديدة دلوقتي بقت كلمة البنون ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني ست عليكم طب ما ست عليكم دي الواحد ممكن يفهمها انه دي كلمة صعبة لا هي مش مقصود بيها السيادة يعني التسلط ست عليكم يعني أنا مسؤول عنكم كلمة مريحة جدا ارجعوا لي أيها البنون أنا ست عليكم يعني أنا مسؤول أصلح كل حاجة يعني ما ابنك الصغير مثلا يعمل عملة في المدرسة ويرجع لك يقول لك سوري أنا بوظت الدنيا أنا لخبطت الدنيا تقول له ما تخافش يا ابني أنا هروح أصلح أنا أبوك أنا مسؤول فأول خبر حلو أجمل خبر في المسيحية وأول خبر في المسيحية الآن نحن أولاد الله خبر جميل قوي ربنا مسؤول عن ولاده فبدال مسؤول يبقى هو اللي هيشيل الخطية هو اللي هيصلح هو اللي هيعالج هو اللي بيحضر السماء هو اللي بيعمل كل حاجة فأنا ست عليكم أخذكم واحد واحد من المدينة واثنين اثنين من العشيرة يعني إيه أخذكم واحد من المدينة يعني واحد واحد فيكم أنا مشغول بيه وعارف اسمه ومركز معاه لأن مفيش أب بياخد ولاده بالجملة لو أب يعني أب بجد يعني كويس ما ما بيقولش يعني لو راح عيل مش مهم في ثلاثة لا مفيش أب كده غالبا يعني لا كل واحد ولد يفرق فواحد واحد له قيمة فهنا في الأولاد دايما القيمة الشخص زي عشرة لأنه ده ابن فيقول أخذكم واحد من المدينة يعني كل, كل واحد فيكم غالي عندي واثنين من العشيرة يعني إيه يعني نفسه كمان تمشوا اتنينات لأن فكرة اتنين اتنين دي كانت يحبها ربنا يسوع اتعلموا تحبوا بعض اتعلموا تعيشوا مع بعض لأنه ده شرط تعيشوا معايا فأخدكم واحد واحد بيني وبينك علاقة حلوة شخصيا وبينك وبين أخوك علاقة حلوة كمان حبني وحب أخوك هو الإنجيل كله كده حب ربنا وحب أخوك وآتي بكم إلى صهيون يبقى الخبر الثالث إيه واحد أنتوا أولادي اثنين أنا مسؤول عنكم ثلاثة هخليكم تحبوا بعض أربعة هوصلكم السماء آتي بكم إلى صهيون صهيون دايما في الرمز إشارة للسماء الحياة الأبدية يعني ماشي معاكم لغاية ما وصلكم السماء خمسة أعطيكم رعاة حسب قلبي هدية تاني من ربنا أنه يدينا رعاة صالحين في الوقت ده كان أغلب الكهنة ورؤساء الكهنة كلهم بطلين ودي كلها نبوات عن العهد الجديد العهد الجديد الرعاة صالحين بتوع اليهود كانوا مرتزقة وكانوا كانوا في العهد الجديد رعاة حسب قلبي حسب قلبي يعني إيه يعني زي قلب ربنا يعني بياخدوا من قلب ربنا ويرعوا الشعب يخدموا الناس بقلب ربنا نفسه فيرعونكم بالمعرفة والفهم كلها أخبار حلوة قوي شوفوا برضو ابتدينا بأخبار متعبة بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا طب ارجعوا إلي طب اعرفي فقط اسمك بعدين تيجي الأخبار الحلوة أيها البنون أنا ست عليكم أنا المسؤول عنكم خدكوا واحد من هنا واثنين من هنا وارجعكوا صهيون واديكوا رعاة حسب قلبي وشوفوا الآية دي جميلة ازاي يرعونكم بالمعرفة والفهم رسالة أي راعي أو أي خادم أو أي أب فيكم أنه يعرف ولاد ربنا يفهم ولاد ربنا يرعونكم بالمعرفة والفهم لما احنا نفهم الإنجيل نقرب من ربنا لما انت تحب الإنجيل وتشرحه لأولادك تبقى راعي صالح لما تكون بتخدم تفهم الناس قد ايه ربنا طيب وايه هي حكاية السما دي والبر ده ازاي مش بالمجرد شوية أعمال ولا فرائض ده هو التوبة هي مدخله خمسة تيجي بقى كلمة جميلة قوي جريئة شوية يقول يكون استكسرون وتثمرون في الأرض مين فاكر تكسرون وتثمرون دي جت فين تاني في التكوين وقت آدم قال لهم ايه اكسروا واثمروا واملأوا الأرض ده قبل الخطية خلي بالكم قبل ما نسمع عن سيرة الحية وسيرة الشجرة أول ما ربنا خلق آدم وحواء قال لهم ايه اكسرا واثمرا واملأ الأرض دي دعوة ربنا لآدم وحواء بالبركة والإثمار والإكسار قبل الخطية لما جت الخطية بوظت الدنيا ظلمت الدنيا فبقت الكثرة ملهاش طعم والثمر ملوش طعم والأرض بتطلع حسك وشوك لما يرجع ربنا يسوع يفتقد شعبه والناس ترجع له بالتوبة ترجع البركة الأولانية يرجع الكثرة والثمر فهنا تكسرون وتثمرون في الأرض معناه البركة اللي ربنا قصدها من الأول خالص في بداية الخليقة ترجع تبان على الناس الأبرار اللي عايشين في عز التوب في تلك الأيام برضو مبدأ مهم خلينا نتعلمه ان ال 16 نبوة اللي في العهد القديم أول ما تسمع فيهم كلمة في تلك الأيام أو في ذلك اليوم اعرف انك نقلت ايه عهد جديد لما يقول في تلك الأيام أو في ذلك اليوم أعرف أنه مش بيتكلم عن العهد القديم يبقى المسيح جه فبيتكلم عن أفراح ما بعد المسيح عز العهد الجديد فيقول بقى تكسرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام الدليل إيه أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب امتى تابوت عهد الرب بطل ما حدش بيتكلم عنه في العهد الجديد بدل المسيح جه خلاص التابوت العهد ده كان إشارة للمسيح إنما بعد ما المسيح جه خلاص عشان كده ساعات نتسأل سؤال هو فين تابوت العهد دلوقتي ما حدش يعرف بس الإجابة هنا في أرمية ثلاثة يقول إيه لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال أنا مش عارف قالها إزاي قدام اليهود ده كان لازم يموتوه فيها لأن في الوقت ده تابوت عهد الرب أغلى حاجة عند اليهود ده صندوق مصفح بالذهب من جوه ومن بره وجواه لوحي العهد وقسط المن وعصا هارون وكل الكنوز ال ال الدينية بتاعتهم التابوت ده اختفى من ساعة ما أورشليم خربت وما حدش يعرف مكانه لغاية دلوقتي فأرمية تنبأ عن العهد الجديد وقال إيه ما هو لما تيجي أيام المسيح ويبقى البركة بتاعت ربنا يسوع ما حدش هيتكلم عن التابوت لا يقولون تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد من احسن حد يقول راح فيعمل واحد تاني لا ما يعملوش تاني خلاص ليه لانه ده كان اشاره للمسيح المسيح نفسه جه في ذلك الزمان يسمون اورشليم كرسي الرب ويجتمع اليها كل الامم هي دي برضو حاجه تاني تخليه يترجم اليهود ما يكرهوش في دنيتهم حد زي سيره الامم الامم دول وثنيين وممنوع امم يدخل اورشليم ولو دخل ما يهوبش ناحيه الهيكل مش كده هنا لما يقول يجتمع إليها كل الأمم طبعا دي إشارة للكنيسة مش أورشليم القديمة كنيسة العهد الجديدة احنا كلنا أمم لمة العالم كله يبقى بعد تلك الأيام الأخبار الحلوة مفيش تابوت عهد الرب في ربنا نفسه وفي رعاه حسب قلبه وبقينا كلنا اسمنا أولاده وهو مسؤول عنا وآتي بكم إلى صهيون ويجتمع إليها كل الأمم شوفوا الأخبار حلوة إزاي إلى اسم الرب إلى أورشليم ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير مش هيمشوا وراء القلب الشرير العنيد القديم في الوقت اللي أرمية شايف الناس فزدانة وبتعبد أوثان عمال يتكلم عن أخبار في المستقبل مفرح وفرقها كل كلمة إيه ارجعي بس ارجعوا شوفوا التوبة تعمل إيه التوبة تنقل الواحد من العاصية من الخائنة من إلى البنون والصهيون وكل الأخبار الحلوة في تلك الأيام برضه عهد جديد يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل دول ما كانوش يتفقوا أبدا دول أعداء ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت أبائكم إياها وأنا قلت كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث يعني إيه هنا تلاحظوا الكنيسة في العهد الجديد تتميز بالوحدة يعني بيقولوا كنيسة واحدة وحيدة مقدسة يعني إيه بالذات أول أربع قرون كانوا يحسوا بالمعنى ده كل اللي أمنوا بالمسيح في كل العالم يروح أي حتة في أي, في أي كنيسة يدخل يتناول كان زمان كده قبل ما يحصل الانشقاق في القرن الخامس ليه؟ لأنها كنيسة واحدة حتى لو ما بتعرفش تتكلم اللغة من كل الألسنة من كل الشعوب كنيسة واحدة لأن ربنا قال أريد أن يكون الجميع واحدا فبيت يهوذا وبيت إسرائيل يروحوا سوا يتلموا على بعض ويأتيان معا وأنا قلت أصل أنا قلت ربنا يسوع بيقول يعني أنا قلت في بالي لازم أخليكي من وسط البنين وأعطيكي أرضا شهية ميراث يعني ربنا ناوي من البداية يرجعنا أولاده ويدينا السماء ده ال project اللي عنده ده ال plan دي الخطة اللي جواه عاوز يخلينا أولاده وعاوز يوصلنا السماء أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث آخر كلمة بعد يقول إيه ميراث مجد أمجاد الأمم يعني إيه هم اليهود كانت عينيهم فارغة شوية وما زالوا عينيهم في أمجاد الأمم يعني نفسهم في غنى الشعوب نفسهم يتسلطوا على الشعوب نفسهم يبقوا أغنى ناس نفسهم في أراضي أوسع قال لهم ده أنا هديكوا ميراث مجد أمجاد الأمم يعني بطلوا تبصوا على الدنيا وتشتهوا اللي فيها ده أنا بحوش لكم أبدية وبحوش لكم مجد أمجاد الأمم الميراث هنا مقصود بيه السماء ميراث الأبدي الواحد لما يقرب من ربنا الدنيا تصغر في عينيه ويحس ان ما في يعني ما تستاهلش لو ادوله بلد حتى في الدنيا يقول بلد ده ايه تيجي ايه البلد جنب السماء كلها اللي مستنياه ميراث مجد امجاد الامم وقلت تدعينني يا ابي يعني نفسي اسمع منكم بقى تقولوا لي يا ابي طبعا دي امتى اتقالت في العهد الجديد بقينا نقول متى صليتم فقولوا ابانا الذي فبيقول فقلت انا قايل في بالي لما تيجي تنادوا عليا تقولوا لي يا ابويا ومن ورائي لا ترجعين يعني ما ترجعيش تاني تخيبي وتعبدي اوثان بعد كل اللي عملتيه يبقى الجزء الصعب بتاع أرمية ده مش صعب ولا حاجة أرمية بدأ وبيقول أنتوا ناس بعاد عن ربنا ما تبرروش نفسكم وتقارنوا العاصية بالخائنة القصة مش هتمشي كده ارجعوا لي أنا مسؤول أصلح أنا أبوكم أنتم ولادي أنا ست عليكم أنا بحضر لكم السماء بعد الأيام دي مش هتبقى حكاية تابوت عهد الرب ده في عز العهد الجديد ده انا هجيب لكم رعاه حسب قلبي ده انتوا هتكتروا قوي ده الامم كلهم يدخلوا الكنيسه ده احنا كلنا نبقى كنيسه واحده كلكم في الاخر تقولوا لي ابانا الذي ونورث السماء لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين